عاوز اكلمكم النهارده عشان خاطر عيد النيروز كل سنه وانتم طيبين او فتره ما بين النيروز والصليب عن الشهاده للمسيح كنيسه شاهده للمسيح اولا الشهاده للمسيح دي وصيه كتابه تصيرون لي شهودا وجت في مره تاني وانتم شهود بذلك وفي العهد القديم يقول وانتم شهودي يقول الرب ففكرة انك تشهد لربنا شهادة دي للأسف احنا برضو مش بنركز فيها كفاية بمعنى يعني بالكتير نخدم جوه الكنيسة لكن نروح لحد أو يعني نتكلم عن مسيحيتنا بنخجل شوية وحتى أحيانا مع ناس مسيحيين زينا يقول لك هيتهمونا بقى بالدروشة ولا يتريقوا علينا ونخجل أن نشهد للمسيح بس ربنا بيستنى أن احنا نتكلم عنه أقل حق له علينا إن إحنا نشهد له يعني. عاوز أكلمكم عن الكنيسة على بعضها كده كشاهد للمسيح، تعالوا ناخد كام آية الأول. أعمال واحد ثمانية يقول: ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. يبقى ربنا عاوزنا نشهد له في كل مكان نروح. وبهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض البعض يعني مجرد حبنا لبعض ده شهادة للمسيح ودي سهلت علينا شوية يعني يجوز احنا مش بنعرف نتكلم بنخجل المجتمع ما بيسمحش بالكلام قوي طيب على الأقل نحب بعض بجد ونحب الناس كمان وده لوحده يشهد لربنا تعبير تاني يقول له أنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي الصخرة هي الاعتراف اللي قاله بطرس الإيمان أنت المسيح ابن الله الحي قال له بس على الصخرة دي على الإيمان بالمسيح الإله المتجسد أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليهم التعبير ده كأنه الجحيم بيشفط العالم كله وأبوابه بتقفل على اللي يدخل ما يطلعش فاحنا كلنا كنا في الجحيم انما ابواب الجحيم ما بتقفش قدام الكنيسه يعني الكنيسه بتدخل ايديها جوه الجحيم وتطلع عيالها ما احنا كلنا كنا ايه رايحين الجحيم لولا صليب المسيح فوجودنا في الكنيسه كانه بيخلعنا من الجحيم وابواب الجحيم ما بتقدرش تقفل علينا بنطلع منه على الفردوس هتكلم في عشر نقط ازاي الكنيسه تشهد للمسيح اولا الكنيسه شاهده للحق الحاجات اللي شغلتني في أمريكا الفترة اللي فاتت القانون اللي طلع من شهرين لو عارفينه بجواز المثليين القانون ده عمل ربكة فظيعة وأصبح يعني قصة أحكي لكم عشان تعرفوا قد إيه المعاناة اللي بيعانوها ابن كاهن فاضل هناك في ثانوي فالأستاذ في الفصل أثار قضية إيه رأيكم يا شباب في القانون اللي طلع كل الفصل بدون استثناء أجمع أن طبعا ده حقهم ودي حاجة عادية ما عدا ابننا ده اللي قال لا انا كمسيحي بقول ربنا خلق الانسان غير كده ومش مفروض انه الدوله طلع من الفصل مسكوه ضربوه العيال وفي امريكا يبقى واضح انه في اضطهاد على جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالمسيح يسوع في المسيح يضطهدون ايا كان بلدهم عشان تعرفوا ازاي الشيطان داخل بعنف يعني انه يقنن الفساد يقنن الخطأ هنا الكنيسة تشهد للحق يعني إيه؟ كنيسة قال عنها القديس بولس تعبير حلو يقول تعلف كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته لو العالم كله قلب الموازين وقالوا عن نور ضلمة والضلمة نور يا ويلهم احنا هنقول النور نور والضلمة ضلمة شغلتنا ككنيسة كده حتى لو استشهدنا كلنا هنفضل نقول ده خطيه ده ما يرضيش ربنا ده ربنا ما قصدوش يعجب ما يعجبش ده بقى موضوع تاني يعني فهنا الكنيسة تشهد للمسيح لأن المسيح هو الحق وكل اللي قاله المسيح هو الحق وغير كده كله ضلمة وكله كذب بالإجماع عظيم هو سر التقوى السر اللي بتحمله الكنيسة أو الحق اللي بتشهد له الكنيسة الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكة كرز به بين الأمم أؤمن به في العالم رفع في المجد أول قضية تمثلها الكنيسة الكنيسة موجودة عشان تشاور على الحق وتوضح الحق في زمن اختلطت فيه المفاهيم الكذب صوته أعلى تصوروا أن أغلب الناس اللي بره دلوقتي مسيحيين وغير مسيحيين بيعتقدوا أن الإنسان أصله قرد خلاص وفرحانين قوي أن جدهم قرد مش عارف ليه بس مقتنعين جدا بالموضوع يعني لو واحد قال غير كده يبصوا له أنت متخلف أبقى أنا اللي متخلف طب أنت جدك قرد طب, طب انما ده ده ده العادي فيبقى الوحيد اللي بيقول لا الانسان اتخلق خلقه خاصه وعلى صوره الله ده الحقيقه بقت صوتها واطي. التنازل عن العالم عن الحق بيرضي العالم. وبيحول الكنيسه بعد شويه لجزء من العالم، خلي بالكم في كنايس بره جارت العالم يعني اتنازلت، قالت خلاص بقى مش هنقعد نقفش التطور صح يبقى مش عارف ايه والجاي مارج اللي هو المثليين ده ما فيهوش حاجه بعد شويه الكنايس دي بتختفي خلي بالكم بتدوب بتبقى حته من العالم زي كنايس فتحت ابوابها يرقصوا فيها عشان يجيبوا الشباب بعد شويه اتبعت بقت بارات ليه لانه الكنيسه اول ما تتنازل عن الحق خلاص بتدوب في المجتمع بتبقى حته منه الكنيسه لازم تفضل راسها عاليه مناره حتى لو اتحرقت حتى لو اتحربت بس هو المسيح كده ما كانش بيغير كلامه عشان يجاري حد والشهادة للحق بتجذب الصادقين يعني وسط العالم المعوج ده هتلاقوا كلام الحق بيفرح ناس يعني ما تفتكروش ان كل الناس غلط لا في ناس بتدور على النور اللي تمشي وراه وبتدور على المنارة اللي تجري عليها تاني نقطة الكنيسة مبنية على الحب مش هتنجح الكنيسة انها تشهد للحق الا لما يبقى فيها حب ودي يمكن اكتر حروب الكنيسة حاليا اغلب الكنايس جوه مصر وبره مصر متحاربة بموضوع الحب بين الاعضاء وبعضهم البعض مش حب الاخرين ده ده جولة تانية الجولة الاولى ان احنا نحب بعض بجد ونبقى عيلة بجد وحتى في العيلة بيتخانقوا لكن نبقى بنحترم بعض بنقدر بعض بنحتاج بعض بنكبر بعض بنراعي بعض بنخاف على بعض كل معاني الحب الحقيقي موجود في الكنيسة لأن العالم بره ما يعرفش الحب العالم دلوقتي كله أنانية كله مادية فالمكان اللي فيه حب حقيقي يشهد للمسيح دلوقتي وده اللي قاله ربنا بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي لو ليكم حب بعضكم نحو بعض وعشان كده خلي بالكم دي ظاهرة أي كنيسة الناس مش بتحب بعض فقدت رسالتها خلاص شبابها بيسيبوها ويطلعوا للعالم ليه لما اقعد مع شاب بيقول لي اذا كانوا في الكنيسه بياكلوا في بعض فرقت ايه عن الشارع تتقال لي كده في وشي بدل في الكنيسه بياكلوا بعض خلاص زيها زي الدنيا يبقى واضح اللي كان مخليه يجي الكنيسه لما كانت الكنيسه بيحبوا بعض والجو نظيف اول ما هيرجعوا بقى ياكلوا في بعض خلاص يبقى زيها زي الشغل وزي الشارع وزي أي حاجة وفقدت رسالته الكنيسة المبنية على الحب شبعانة بحب ربنا وشبعانة بحب بعض ما أجمل الخادم لما يخدم ويلاقي إن عيلته كبرت زمايله في الخدمة هم عيلته ولما يحصل له حاجة يلاقي بدل الأخ مئة أخ إحساس جميل هي دي الكنيسة في معناها الحلو دي اللي بقى إيه يجي واحد من بره يقول يا بختكم وده بيتقال على فكرة لما بيشوفوا مثلا مريض من بعد ربنا يحمي الكل وقد ايه حبايبه وخدامه يفضل يسأل ده اخوه لا ده خادم زميله طب ده مش عارف ايه لا ده برضه خادم زميله فيبقى فاضل يقول انا نفسي كنت ابقى خادم زيكم انا لما بعيا ما حدش بيجي لي لو جالي حد من العيله يبقى كويس كمان لما نشبع بحب ربنا ونشبع بحب بعض نقدر ندلق حب على العالم وده اللي قصده المسيح ان الكنيسة تتملي بحب ربنا وتتملي بحب بعض نطلع بعد كده نحب اللي ما بيحبوناش الجولة التالتة الصعبة بقى نحب اللي ما عندهمش حب عشان ندي الحب اللي عندنا ليهم لكن طول ما احنا لسه ما نجحناش في واحد واتنين مش هنعرف نحب اللي بعده افتكروا انه المحبة يميزها ألا تطلب ما لنفسه لما بنقول محبة مش بنقول شوية مشاعر واستلطاف لا محبة يعني باجي على نفسي وبريح اللي حواليا بتنازل المحبة تحتمل تحتمل كل شيء لما تحطوا المعنيين ده بالذات تحسوا ان المحبة لا مش سهلة بس هي دي اللي بتميزنا كمسيحيين احنا نستحمل بعض ونشيل بعض ونراعي بعض والمحبة في الحالة دي لا تسقط أبدا ثالث معنى الكنيسة بيسميها كنيسة جامعة كنيسة تقبل الكل بمعنى ايه برضه في أزمة بره شوية أنا يمكن متأثر بالرحلة لكن يعني في رأيي هي رسالة روحية برضه بره لما بسأل أي كنيسة هم ليه الجماعة الأمريكان مش بيجوا عندكم يضحكوا كأني سألت حاجة غريبة يعني فإيه يا جماعة ما بيجوش ليه نفس الإجابة في كل الكنائس يقولوا لي إحنا مش بنقبل بعض هنقبل أمريكان إحنا صوتنا عالي والكنيسة مش منظمة وريحتها فول وطعمية طول النهار إيه اللي يدخل واحد أمريكاني المقصود بيها إيه إحنا معطلين الكرازة لأننا ما عندناش القلب اللي يرحب باللي جاي ما عندناش استعداد قبول الغريب الغريب بالنسبة لنا غريب لكن الحقيقة عند المسيح الغريب قريب مفيش غريب كل الناس المسيح مات عشانهم وكل المس... الناس احنا مطالبين نوصل لهم الرسالة فالفكرة دي تنادي بالحق امتى هيبقى قلبنا واسع ان اي حد غريب نسارع في احتوائه وترحيب بيه مش نبص له بقلق وحذر ويتعامل معاملة كده ايه يعني كأننا بنقول له اياك تيجي تاني طبعا ده شيء مزعج كنيسة جامعة دي ام تجمع اولادها تحت جناحيها كله كله يدخل جوه شوفوا التعبير اللي قاله بولس ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى جميعا واحد في المسيح يسوع وفعلا لما تروحوا بلاد الكرازة وتشوفوا بقى قداس يصلي فيه الحبشي والهندي والمصري واليوناني كلهم مع بعض تحسوا ان انتوا في السماء لكن للأسف احنا ما عندناش الحتة دي لسه يقول لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله ما تلاقي واحد واقف جنبك واضح انه مستواه مختلف عنك كتير بس مين قال لك ان ده مش قديس ليه بصيت من زاوية المستوى انه اقل او اعلى يفرق ايه المستوى بعد ما نموت هيفرق المستوى هتفرق لما مؤاخذة جثة غني من جثة فقير القبر من بره يفرق لكن التراب هيفرق في ايه انما احنا لازم نبص لبعض كأنه احنا كلنا واحد في ربنا في الآخر في سفر الرؤيا يورينا المنظر النهائي اللي المفروض نشتغل عليه من دلوقتي يقول رأيت ملاكا آخر طائر في وسط السماء معه بشارة أبدية يبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وكل قبيلة وكل لسان وكل شعب يبقى المفروض ده يبقى فكرنا ككنيسة ان الكنيسة جامعة أم كبيرة قوي كل عيالها اللي في الدنيا فكرة أخرى عشان الكنيسة تشهد للحق الشيطان يا أحبائي بيحاول ياخد الإنسان يخليه أقل من الحيوان خطة الشيطان كده تخليه أقل من الحيوان مش حيوان حتى صدقوني أقل وبانت في مثل الابن الضال لما يقول لك الابن كان بيبص للخنازير بيشتهي يبقى الخنزير دلوقتي مستوى أحسن هو ده اللي حاصل في العالم بره الإنسان يستعبد لشهوات يبقى عايش عيشة أقل حتى من الحيوانات الطبيعية ده الشيطان خطة ربنا عكس كده تماما عاوز يخلي الإنسان فوق الملاك مين المسؤول عن تفعيل خطة الله كنيسته يبقى كنيستنا شغلتها تحول الأرض سم والشيطان بيشد الكنيسة لتحت عاوز يغرقها في أكل وشرب وفلوس ولبس ومشاكل وإدارة و... وربنا عمال يشد الكنيسة لفوق يقول لها أنت حتة من السماء حب وسلام وفرح وبر وطهارة ونقم يبقى احنا ككنيسة لازم نبقى واعيين كده احنا مفروض ان احنا نشد العالم لفوق بدل ما العالم يشدنا لتحت عاوزين دايما يبقى عندنا معاني الحق والخير والجمال والحب الكلمات دي العالم بوظها شوهها العطاء البذل التسامح كل القصص اللي جوه الكنيسة دي هي اللي تخلي العالم يتحول إلى حتة من السماء لما تبص على عالم جوه الكنيسة في تسبيح في بساطة في فرح في نقاوة قلب تحس أيوة دول مش من الدنيا دول كويس هو ده اللي كان قصده ربنا دول عايشين عيشة ملايكة حلو ده اللي ربنا كان قصده لينا كلنا خامس نقطة كنيسة عينيها على السماء عشان الكنيسة توصل لغرضها وتشهد لربنا لازم كلنا كل شوية نقعد نراجع احنا عاوزين ايه من الكنيسة لأنه خليني برضو أقول كنايس كتير فقدت الفيجن فقدت الهدف فقدت الرؤية بقت مشغولة بإنجازاتها ومبانيها ومشغولة بحساباتها ومشغولة بالأعداد والأرقام احنا في الآخر ككنيسة لينا شغلة واحدة نصدر على السماء أول بأول ما عندناش مشكلة في الخارجات بس عندنا مشكلة ان المرحوم يكون داخل السماء ده اللي يهمنا صدقوني لو فهمتوا الكنيسة بتفكر ازاي كل اللي يهمها تصفر عيالها على السماء وتطمن عليهم في حضن المسيح مش عاوز اكتر من كده شغلتها كده على الارض فكل اللي بتعمله الكنيسة لحساب السماء كل الأنشطة لحساب الملكوت كل نشاط في الخدمة كل موضوع تقوله لازم تراجعه هو ده يفيد موضوع السماء بطريقة ولا لا يغير في اللي قصادي عشان يزقه زقة ناحية السماء ولا لمجرد ينجح في شغله ينجح في شغله ما عندناش وقت لدي ينبسط وخلاص لا مش مهمة دي لكن ينبسط عشان يحب الكنيسة عشان يدخل السماء ماشي نبسطه كنيسة رصيدها في السماء لو خدمت الناس يعني على قد ما الكنيسة تخدم المجتمع على فكرة المجتمع ساعات يضحك على الكنيسة يعني لما يلاقي الكنايس بتميل لعمل الخير يستغل ده عندناش مشكلة من سخرك ميلا ايه اذهب معه اثنين من أراد أن يأخذ توبك اترك له الرضا ما عندناش أزمة أن المجتمع يستغل الطيبة والخير اللي في المسيح اللي عندنا وماله ما هو ده اللي هيوصل الحب للناس احنا مش بنفكر بطريقة الدنيا ان احنا نكوش ونحافظ عليها كياننا لا لا ان احنا ندوب انتم ملح الارض ولو دبنا هنملح العالم كله كمان احنا كنيسة واخدة قوتها من السماء بمعنى مش قوتنا في امكانياتنا لا تقاس الكنيسة ابدا بامكانيات والا يبقى طلعنا بره اللي عمله المسيح بره اللي قصد بطرس ويوحنا في اعمال ثلاثة ودول ايه بتركة الكنايس بيقولوا للراجل الاعرج ما عندناش فضة وذهب ما عندناش لكن عندنا عندنا اسم ربنا يسوع المسيح باسم يسوع المسيح الناصري قوم وامشي عاوزين الكنيسة وهي بتبص في حساباتها ما تبصش في حسابات الفلوس تبص في رصيد الخير عملت خير للفقراء قد ايه عملت خير للمرضى قد ايه عملت خير في المجتمع قد ايه ده رصيدها الحقيقي انما الارقام الارقام دي ولا حاجه طب ما اي businessman هيبقى عنده ارقام اكتر من الكنيسه علاقتها بالسماء الكنيسه امتدادها الطبيعي قديسين وملائكه مفتحه عليهم فهم جزء من كياننا كل ده بيربطنا بالسماء نقطه كمان انا موضوعي الاساسي ازاي الكنيسه تشهد للحق او يبقى موضوع الشهاده للمسيح عشان نبقى شهود وشهداء ونعيش النيروز ونعيش عيد الصليب عاوزة الكنيسة كلها تقدم المسيح صح الكنيسة بتعمل فينا شغلها لذيذة عارفين المطبعة اللي بتصك بتصك الورق ده أو الفلوس العملة بالظبط كده صك العملة الكنيسة تقريبا شغلتها كده تاخد كل واحد تختمه ختم عشان نطلع كلنا شبه المسيح دي شغلتها الأساسية تطبع فينا العمله فاكرين لما ربنا يسوع جم قالوا له ايه ايجوز ان نعطي الجزيه لقيصر ام لا يجوز كانوا بيزنقوه قال لهم وروني العمله لمين الصوره دي قالوا له القيصر قال لهم رجعوها لقيصر واعطوا مال الله لله يعني اذا كان قيصر ختم صورته على العمله طب ما انا ختمت صورتي عليكم ادوا الفلوس لقيصر وتعالوا انتوا خلوكوا ليا فالكنيسة بتعيد كل البشر لصاحب البشر لملك البشر دي شغلتها وبالتالي أعضاء الكنيسة مش عضويته لأنه اتعمد في الكنيسة دي أو بيته ساكن جنب الكنيسة دي العضوية أساسها أنه شبه المسيح أنه وشه بيقول أنه تبع ربنا يسوع ابتسامته بتقول كده ودعته أخلاقه تواضعه أدبه محبته للناس دماغه بتفكر بطريقة ربنا يبقى كنيسة تمثل المسيح دايما وبالتالي اللي بيدوروا على المسيح يشوفوه كل يوم في المسيحي دي شغلة الكنيسة على الأرض إنها من غير كلام تخلي كل الناس تقابل المسيح فيكم حتى في صليبه وقيامته يعني لما مسيحي يتألم بيشارك المسيح ألامه فلما يجي واحد غير مؤمن يتعرف بواحد مسيحي حقيقي متعذب ويشوف وشه منور على طول خلاص فهم كل حاجة وصلت كل الرسالة عارف ان اللي فيهم اعظم من اللي في العالم زي ما قال الانجيل كنيسة ما تحبش ابدا سلطة المادة يعني تخاف من الفلوس كنيسة الصح تخلي الفلوس تحت الرجلين مش فوق الراس زي ما كانوا الاباء الرسل بيفكروا كانوا يأتون بأثمان الأراضي ويضعونها تحت أقدام الرسل للأسف ما زال بعض المتبرعين يتصورون أن بحكم تبرعاتهم ليهم كلمة في الكنيسة مش عاوزينهم ولا تبرعاتهم لا احنا الفلسين ينقلوا جبال ما عندناش قولة ان واحد جاب فلوس كتير فايه مهم مفيش حد اسمه مهم المهم عندنا الغلبان مثل اللي جاب فلوس واحنا ككنيسة لازم يبقى ده موقف لازم نفكر كده ما ينفعش ان انا ككنيسة افكر ان في مشكلة تتحل بالفلوس لا تتحل بالصلاة تتحل بالصوم تتحل بالحب تتحل بالانجيل لكن عشان افكر زي الدنيا ان اي مشكلة افكر في فلوس يبقى انا طلعت بره الخط فقدت على طول قوة الكنيسة الكنيسة دايما في موقف رافض لسلطان المادة تحبش الفلوس تخاف منها تكره وتيجي الفلوس بس تفضل تحت رجليها تعمل بيها الخير لكن ايه ما تبصش عليها كتير ثروة الكنيسة الحقيقية في أسرارها المية دي بتخلق بني أدمين معمودية الزيت بيطلع قديسين بيحط الروح القدس في الناس الخبز والخمر بيعملكوا شركاء للحياة الأبدية ودي بملايين الحاجات دي ولا ملايين الدنيا تجيب أي حاجة من دول الكنيسة تقدس المادة يعني ايه الأيقونة دي انت بتبوسها كأنك دخلت السماء يبقى الأيقونة ادت للمادة طعم مختلف موضوع بقى مش الأيقونة دي معمولة من ذهب ولا من فضة لا لا تفرقش خالص خشب لكن الخشب اللي فيه زيت الميرون ده طالع منه قوة فالموضوع عندنا ما بياخد ما بياخدش سعر الأرقام دي بتضايقنا ما نحبهاش كنيسة رسولية يعني ايه كنيسة بدأوها الرسل امتدادا لتعليم المسيح كنيسة لا كان ليها مبنى ولا كان في ايديها انجيل لما ابتدت خلي بالكم المعنى ده لا كان ليها مبنى ولا كان في ايديها انجيل هم الايه كانوا الرسل ال 12 وال 70 المسيح في قلبهم واللي قالوا في دماغهم ودايرين في العالم كله يحولوا العالم كله لكنيسة من غير مباني ومن غير انجيل مكتوب شوفوا الشطارة إذا الكنيسة رسولية يعني إيه رسولية؟ يعني مبنية على أساس الرسل يعني أصيلة إحنا مرقس بشرنا وغيرنا بشر دراوس ومتى وبطرس فكبرنا أصلنا هو تلميذ مباشر للمسيح ومن هنا رسوخ الكنيسة الكنيسة قوتها في أصلها أصلها ربنا يسوع ممتد عبر الرسل ودي آية صريحة تقول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية ومن هنا نحس ان ده تاريخ ممتد عشان كده نفسي كل سنة اقول لكم تعالوا نراجع تاريخ الكنيسة تاني كل ما نراجع تاريخ الكنيسة نفهم يعني ايه احنا حلقة في سلسلة طويلة ولازم نهتم باللي قبلنا عشان نسلم للي بعدنا صح وإلا هنطلع بره الخط احنا مش حلقة كده مرمية لوحدها دي سلسلة رابطة الأرض بالسماء اسمها الكنيسة واحنا حلقة جينا في جنريشن معين جيل اهو لكن هنسلم للي بعدينا اللي استلمناه تسعة كنيسة واحدة وحيدة من أجمل أحلام الكنيسة وده حلم شاغل قداسة البابا ربنا يديله الصحة والعمر ان الكنيسة تتوحد في العالم كله لكن هي فهم الوحدة صح اولا ده حلم المسيح اريد ان يكون الجميع واحدا بس واحدا فين فينا يبقى عشان ندخل في المسيح لازم ندخل عن طريق ايمان واحد على هذه الصخرة ابني الكنيسة فلو الصخرة دي كذا صخرة ما تبقاش كنيسة واحدة فمن هنا لما بننادي بالوحدة ونفسنا من قلبنا ما يبقاش في حاجة اسمها طوائف طبعا نتمناها من قلبنا لكن من غير ما نغمض عينينا عن ضرورة الإيمان الواحد نتفق على الإيمان الواحد بعد كده سهل أوي وأنا عاوز أقول لكم اللي قلته بره أنه يا جماعة الطقس هنا مش معطل يعني إيه؟ يعني ممكن يصلوا بلغة مختلفة ممكن ألحانهم تبقى مختلفة ممكن أصوامهم تبقى مختلفة ممكن أعيادهم تبقى مختلفة ممكن قديسينهم يبقوا مختلفين لكن عقيدتهم زينا ساعتها نبقى كنيسة واحدة وده اللي احنا عاملينه حاليا يعني مع الهنود ولا السوريان ولا الأثيوبيين ولا الأرمينيان ولا الناس دول كلهم طقسهم مختلف وأصوامهم مختلفة وأعيادهم مختلفة بس بنتناول مع بعض وهم ليهم لحنهم وليهم لغتهم وليهم كل حاجة بس بنتناول مع بعض وكنيسة واحدة ليه بحكم ان الإيمان نفسه واحد لأن في ناس لما نقول إيمان واحد تقعد تتكلم في الأمور النظامية الأمور النظامية دي كل بلد تعمل كل كنيسة توضبها مع شعبها مش هو ده اللي يحكمنا اللي يحكمنا فكر المسيح الإيمان المسلم للقديسين لكن لما يجي واحد مثلا يقول الكهنوت مش موجود في الإنجيل لا استنى ده إيمان ده لكن شكل لبس الكاهن يا سيدي ما عندناش مشكلة لو في كهنوت مش قضيتنا بقى لبس الكاهن ايه ولا بتول ولا متزوج برضه كل ده ناخد وندي فيه لكن في كهنوت ولا ما فيش في أسرار ولا كل ده بقى ايه هو ده فكرة الإيمان الواحد اللي يوصل للوحدة وبالتالي الوحدة مش مستحيلة لأنها لا تعني ان احنا هنتكلم لغة واحدة او نظام واحد او طقس حرفي واحد لا خالص مش هو ده مش دي الوحدة الوحدة اسهل من كده بس هي مش سهلة لانه مش كل الناس عاوزة ترجع للايمان الرسولي الايمان المسلم وما فيش وحدة حقيقية خارج المسيح نفسه ما كانش المسيح هو الهدف وهو الكل في الكل هو ربنا اللي بنخضعه ونخضع لكلامه وتعليمه يبقى مش هنوصل ابدا أخيرا أقول كنيسة مقدسة احنا قلنا كل ألقاب الكنيسة مقدسة جامعة رسولية واحدة وحيدة مش كده مقدسة يعني عشان نشهد للحق لازم نبقى قديسين لازم نبقى مقدسين احنا خطاة احنا زي أشعية اللي بيقول أنا نجس الشفتين وساكنين في عالم نجس كله شفتين وغير شفتين ومع هذا احنا عندنا مفتاح القداسة بنيجي نتناول بندخل كنيسة مقدسة ناكل جسد مقدس ودم مقدس يتحرك فينا الروح القدس يملانا به ويملانا بالقداسة فاحنا مع كنا خطاة نحن مقدسين والقدسات للقديسين إذا احنا عايشين فكر القداسة ولما الواحد يغلط يرجع بسرعة على طول إيه يتقدس بالتوبة والتناول يبقى معرضين للسقوط لكن ده ما لغاش القداسة القداسة أوفر عرض مستمر من الكنيسة لأولادها تعالوا تقدسوا كل ما تلخبطوا نفسكم تعالوا تاني نغسلكم وإيه ونقدسكم العالم بره ما يعرفش السكة دي ما عندوش غير النجاسة ما يعرفش طريق للبر والقداسة ما عندوش حل للخراب اللي هو فيه فالحل جوه الكنيسة والغاية مقدسة والوسيلة مقدسة مش معنى القداسة يا أحبائي إن احنا نتنازل عشان نكسب شخص نقوم نحتال عليه لا احنا ما عندناش غاية تبرر الوسيلة عندنا الغاية خلاص النفوس والوسيلة لابد أن تكون مقدس لا نعرف نكذب ولا نعرف نغش ولا نعرف نضحك على حد لا احنا في الآخر أدواتنا كمان مقدسة لأن إلهنا اللي بنعبده ليس فيه إلا القداسة ما عندوش حاجة شر يقدمها لأولاده أختم وأقول الكنيسة لها حاجتين تعملهم الكنيسة شغلتها كلمتين تصلي وتحب الكنيسة اللي هو انتوا شغلتنا على الأرض كده نقضيها صلاة ونقضيها حب طول ما احنا بنصلي لنفسنا وللعالم عملنا نص المطلوب نكمله بالنص الثاني ان احنا دايما في حالة حب حب لله حب البعض حب للي بره ساعتها العالم كله يرجع لربنا لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد آمين